أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق سوف يشرفنا في هذا اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا وتسابونا اهلا بيك عزيزي واهلا بكل المشاهدين والسامعين جلستنا هي جلسة الحوار الحوار المفتوح حوار الحق حوار الدليل والبرهان ونعرف إرادة الله فينا وفيكم ويبدأ الجلسة بالصلاة جناب الأمس شكرا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا اله المحبه يا من غمرتنا بحبك احببتنا قبل تاسيس العالم وقبل ان تخلقنا عندما كنا في تصورك ولهذا خلقتنا بفيض حبك لكي نتمتع بهذه المحبه الابويه الابديه كم نشكرك يا رب لانك اشرقت بنورك في قلوبنا لنعرف مجد محبتك لنا اخوه كثيرين يا سيد لم تشرق في قلوبهم النعمه فيما بعد لانهم يغلقون الابواب ويوصدونها امام اشعه شمس محبتك فليتك يا رب تقرع على الابواب لتفتح ولتدخل انت بنور نعمتك الى الاعماق فينال كل انسان منك بركه وتعطيه بحسب احتياجاته خلصنا من الخطيه ومن الشيطان ومن اعوان الشر ومن الظلمه حتى نعيش في النور معك على الدوام بارك كل نفس ماسله قدامك بكل بركه روحيه لان لك الملك والقوه والمجد من الان والى الابد امين
آمين مكتوب في بشارة معلمنا يوحنا الحبيب أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن رعيته عن الخراف ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد من العابرين اللي موجودين معانا اليوم الأخت فرحة اللي تعامل معاها يسوع المسيح في حياتها في اختبار رائع آه، بنسمع اختبار الأخت فرحة ليكون في عزاء لينا أدمن الرب يبارك حياتك من فضلك اديها الميكروفون
آه، سلام المسيح آه، ليكم جميعا السلام والنعمة سلام ونعم آه، انا احب ان انا اقول آه، اختباري ايوه آه، الحقيقه انا من اسره مسلمه آه، مولوده في اسره مسلمه طبعا ابويا وامي آه، مسلمين بس مسلمين آه، يعني مسل- مسلمين متدينين جدا لدرجه انهم علمونا الصلاه من سن سبع سنين واللي كان ما يصليش وبعد سن العشره لازم كنا ننضرب يعني فالحقيقه آه، اتربى الخوف جوايا آه، آه، بنخاف من ربنا كتير من طفولتنا لكن آه، بدرجة ان إن الواحد كان دايما آه، يجيله كوابيس كده انه هيخش النار وهيحصل له كذا وكذا يعني آه، كان رعب كنتش بعرف انام كويس يعني من طفولتي بسبب الرعب آه، اللي انا كنت فيه لكن
المايك وقع منك يا فرحه
آه، لكن آه، انا متاسفه اتفضلي آه، لكن الحقيقة آه، جيت في سن 13 سنة آه، كنت أحب القراية كتير وابتديت آه، آه، أقرأ ووقع في إيدي بمحض صف- صدفة فقط الإنجيل ولما قريته كان عاجبني الكلام اللي فيه جدا آه، والكلام آه، آه، آه، وخصوصا الموعظة على الجبل وحسيت قد ايه ان ربنا في الانجيل ده آه، حلو جدا آه، يعني حاجة جميلة بس انا مش هقبل الكلام بقية الكلام اللي جوه الانجيل ده لان المسيحيين دول كفار ودول ما ناس بي- بيؤمنوا بثلاث آلهة وربنا اتجوز وخلف ويعني كلام ما يخشش العقل فيعني معلش الكلام ده حلو الجميل اللي قاله المسيح ده بناء على انه رسول الله وخلاص وحسيت قد ايه آه، ربنا حلو قوي في الانجيل ده لكن انا مش قادرة اقبل الامور الثانية لان المسيحيين مش بيدافعوا عن نفسهم وما دام ما بيدافعوش عن نفسهم يبقى هم ناس آه، موافقين على ان ربنا اتجوز وخلف بعد كده آه، يعني قبلت ان انا اكون مسلمة اهو اهو مسلمة بقى يعني هو ده احسن الوحشين ربنا ال- ال- اللي بيخوف ده هو احسن الوحشين احسن ما اكون ايه مشركة بالله في استمريت مفيش سلام في قلبي خالص آه، بيني وبين ربنا في الاسلام آه، رغم ان انا بصوم وصلي وصلي ورا بابا جماعة و- وكل ال- الكلام ده آه، جيت بعد كده قلت عشان يجي لي سلام في قلبي قررت ان انا آه، آه، اكون متدينة بشكل اوضح واكبر يعني حجاب في خمار في, في الحاجات دي كلها وبعدين في يوم من الايام آه، طلبت آه، اخت لينا آه، مسلمة قالت لي يا فرحة آه، يعني مهم كتير اللي انت بتعمليه ده انت انسانة رائعة و... ومسلمة متدينة جدا بس بتعملي حاجة غلط وهو انك بتعاملي المسلمين المسيحيين كويس فانا الحقيقة استغربت قوي من الكلام بتاعها قلت لها يعني ما عملوليش حاجة عامل فيهم ايه يعني قالت لي ده آه، ده آية في القرآن بتقول كذا وكذا وجابت لي الآية بتاعت سورة آل عمران وسورة المائدة آيتين من القرآن ف أنا استغربت قوي يعني أنا إزاي ربنا يخليني أنا ما أحبش الآخرين وربنا اللي في الإنجيل بيقول حب أعدائك حتى فالموضوع كان من جوايا مش قادرة استوعبه كتير وابتديت اقول ان الناس دول اللي هم المسلمين مش عارفين يفسروا القرآن كويس وهيسوقوا الاسلام بطريق بطريقة التعصب بتاعهم لكن مفيش فايدة لقيت السلام برضو مفيش سلام في قلبي ابدا رغم ان انا آه ان انا كل مرة بعمل آه يعني حاجات اكتر في الاسلامية اصوم اكتر اقرأ قرآن اكتر مفيش سلام في قلبي وفي خلال خلال فترة عبادتي وكده اصطدمت آه، بآيات في القرآن وكان الموضة أيامها آه، آه، الكلام ده هو كان من من- يمكن من 17 سنة آه، الموضة أيامها الإعجاز العلمي للقرآن والمصيبة الكبرى ال- الصدمة النفسية اللي جات لي لما لقيت آه، الشيوخ وتلفزيون كلهم بيتغنوا بالإعجاز العلمي في القرآن معتمدين على ان الناس ما بتدورش وراهم واكتشفت الكذبة دي من خلال الآية اللي بتتكلم على تكوين الجنين في رحم الأم يعني الآية اللي بتقول فكسونا العظام لحما دي يعني آه، تقريبا كانت تقريبا ال- آه، ال- القشرة التي آه، قسمت ظهر البعير وابتديت ابحث قلت لا انا مش هعتمد على شيوخ ولا الكلام ده انا ديني هدور فيه بنفسي وفي خ- رحلة البحث في الاسلام جا- جات لي صدمة ورا الثانية الكلام اللي كانوا بيقوله لنا على الرسول وان اخلاقه هو جه ليتمم مكارم الاخلاق لقيت و... ل- لقيت اقل واحد في الشارع واقل واحد دخل السجون او اكتر واحد دخل السجون ما عملش الأعمال اللي عملها الرسول من قتله لأم قرصة وشقها نصفين من حاجات كتيرة كان عملها وابتديت أتساءل إزاي هو الرسول يكون بهذه الأخلاق أمال أنا أعمل إيه آه، آه، آه، قعدت في رحلة البحث فترة طويلة بعديها وصلت إلى المرحلة إن القرآن ليس من عند الله ومحمد ليس رسول الله من كتب المسلمين نفسهم يعني من كتب التفسير وسبت عقلي هو اللي يحكم في الكلام ده واحد يقتل واحدة بالمنظر ده فين الرحمة يشقها نصين فين الرحمة مهما عملت فين الرحمة آه بعد فقد الثقة في العلماء وبعدين بعد فقدت الثقة في القرآن وفي رسول الإسلام أنا أعلم تماما أن الله موجود وخلق كل شيء بدأت أبحث رحلة البحث عن الله قلت الله طب ما يعني ما هو من البداية هو قايل ان الناس دول كفرة وقالوا لنا ان الناس دول كفرة طب ما اشوف الكتاب بتاعهم وبالصدفة كان عندي الكتاب انا كنت شارياه سن يعني بعد سن 13 اشتريت الكتاب المقدس وكان عندي وابتديت ابحث فيه بشكل جديد وسألت نفسي هل الكتاب المقدس ده محرف مش قالوا انه محرف ابتدي ادور الاول على اول خطوة هل هو محرف ولا لا من الناحية المنطقية اكتشفت انه مش محرف من الناحية التاريخية مش محرف من الناحية العلمية مش محرف يعني بكل الصور الكتاب ده ما ينفعش انه يتحرف لان ابسط حاجة لو اليهود حرفوا كتابهم يبقى ابسط حاجة هيشيلوا اللعنات والحاجات الصعبة اللي هم عملوها في حياتهم اللي موجودة جوه الكتاب المقدس لكن ثلاث ارباع التوراة بتتكلم على الحاجات الغلط اللي هم عملوها فبالاولى كانوا شالوا الحاجات دي دخلت على حاجة مهمة تانية اللي هي النبوات في الكتاب المقدس وبحث طويل واكتشف عدد كمية النبوات الموجودة في الكتاب المقدس وهي في التوراة وبقية كتب الأنبياء كلها أبص نلاقي موجودة عن السيد المسيح طب هم لو عايزين يشيلوا نبوة وهم ما بيؤمنوش بالسيد المسيح طب ليه ما كانوا شالوا يعني كانوا شالوا النبوات دي كلها يعني انا مش عارفة هم كانوا حاطين سيدنا محمد في راسهم ولا ايه لا طلع الموضوع مش كده برضو بعد كده تأكدت تماما ان الكتاب المقدس ده مش محرف وابتديت ابحث في شخصية السيد المسيح وكلماته الرائعة وشخصية الله بقى في الكتاب المقدس شخصية رائعة غير اللي بتخوف غير اللي البعبع اللي, اللي كان مخوفني ما بيخليه ما بيخلينيش انام الليل بعديها آآ آآ امنت بالسيد المسيح من خلال تعليمه الرائع حسيت قد ايه هو اله محب انا ده اللي انا محتاجاه الله المحب الله الذي يشفق على عبيده مش مش شخص كده بيستنى يودي الواحد النار او الجنة وبختك يا مبكيت من بعدها نشكر ربنا بقيت انام بهدوء مفيش مشكلة عندي عرفت ان السيد المسيح هو مخلصي سيدي ومخلصي عرفت قد ايه امنت اتغيرت حياتي كتير الهدوء بقى في قلبي اكتر في سلام في قلبي واجهت ظروف صعبة جدا بسبب معرفتي للرب يسوع المسيح لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرتي في كل حين رغم كل الظروف الصعبة كان موجود معايا لحظة بلحظة وحاسة ان انا بعد ما كنت بكره ربنا الاول دلوقتي بحبه يعني اغلى اغلى شخص في حياتي هو الهي ومخلصي يسوع المسيح وهتني احبه الى حتى القاه واحبه اكثر واكثر وانا مش خايفة ابدا من الموت مش خايفة ابدا ان انا انام واموت بالعكس اي لحظة مستعد هو يقبلني فيه يعني انا ممكن اموت فيها هكون معاه هكون فرحانة جدا نشكر ربنا على ان انا بقيت يعني بنت لله بعد ما كنت عبدة يعني خايفة دايما من ربنا اللي ممكن يجيني في اي لحظة شكرا جزيلا انا قلت الاختبار في عجالة عشان انا عارفة الوقت شكرا جزيلا شكرا الرب يبارك يا اخت فرحة مكتوب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا الرب يزيدك فرحة واسم على مسمى تعليق قدس ابونا على الاختبار امين انا سعيد جدا انا بسمع الاختبار تاني وتالت ورابع كل ما بسمع كل ما بكتشف حاجات جميلة جدا لان دي لمسات حية وحقيقية انا ليا شوية تعليقات بسيطة برضو في عجالة حتة ان وقع الانجيل في ايدك صدفة انا ما بعتقدش ان ده صدفة فرحة لكنه ترتيب إلهي أن خلاكي تقع الإنجيل في إيدك وتشتريه بعد كده فدي ترتيب إلهي وخطة ويد الله الخفية اللي بتحرك الإنسان حتى مهمة قوي أنت أثرتيها النهاردة وهي أنك ما كنتيش بتسمعي دفاع من المسيحيين عن أنفسهم فده دليل السكات علامة الرضا والاستسلام وهم فعلا بقى يبقوا مشركين وكفرة وإلى آخره وده بتخلينا أن احنا لازم نتكلم ونشكر الله أن أعطانا الوسائل والحرية أن احنا نوصل الصوت إلى الكل آه جميل جدا أنك أنت بدأت مع رحلة البحث و وفي البداية اتصدمتي في القرآن وفي علماء الإسلام وبدات المقارنه بين الاسلام والمسيحيه والكتاب المقدس والقران والرسول ومحمد والمسيح ووصلت في النهايه الى اكتشاف الحقيقه اللي هي مش قادر يكتشفها المسلم او خايف المسلم ان هو يكتشفها دايما لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تصدمكم تسئكم فدايما خايفين من الوصول الى نقطه الصدمه لكن وصلت لها بالسلام ورايت ان القران فعلا ليس كتاب من عند الله وان محمد ليس نبي من عند الله لكن كل ده تاليف وهو ده اللي احنا بنعلنه قدام الكل بحريه علشان خاطر يقدروا يكتشفوه بانفسهم والدراسه والمقارنه آه قبلت المسيح مخلص شخصي ليكي ودي بركه كبيره ثم الله كان وياك في كل الظروف الصعبة التي نعرفها جيدا ولا زال الله يعمل بك ويستخدمك لمجد اسمه ولخلاص كثيرين قد أتوا نتيجة خدماتك ربنا يباركك ويزيدك من النعمة شكرا جزيلا شكرا يا أستاذ اليوم سؤال وموضوع هذه الحلقة هيكون عن المسيح ابن الله جناب القمص هياخدنا في الموضوع دوت ويعرفنا ايه ابن الله وجات منين وازاي ورد على بعض التساؤلات أمين.
اتفضل جناب القمص امين هو ده الموضوع بالتاكيد مكمل للحلقه الماضيه لما قلنا في الحلقه الماضيه الله واحد ما هوش ثلاثه واحد فيه ثالوث وبعدين قلنا المسيح تعرضنا ليه إن هو ابن الله او كلمه الله ازاي يبقى ابن الله وكلمه الله وايه هي الحكايه ديت وكفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم ايه الحاجات دي كلها نشرحها برضو بهدوء وبمنطق قارنين الامور بعضها ببعض عشان كل واحد يكتب مذكره قدامه اكتب امسك ورقه وقلم لو سمحت واكتب الحاجات اللي انا بقولها عشان تقدر تبحثها وتبحثها بعد ما تخلص الجلسه ان شاء الله احنا ايه ايماننا في طبيعه المسيح ايه حكايه المسيح دي اله ولا ابن اله انسان ولا ابن انسان كلمه الله ولا ابن الله ايه الموضوع بالظبط خليني نتكلم بهدوء وبساطه عن شخصيه المسيح المسيح طبيعه مكونه من طبيعتين له طبيعه مكونه من طبيعتين الطبيعه الاولى هي الطبيعه الجسديه اللي احنا زينا بالظبط لحم ودم وعظم أجهزة زينا تمام إنسان عادي زينا بس طاهر من كل خطية والقرآن بيشهد أن المسيح أيضا مسح من الأوزار فيبقى المسيح إنسان بشري كامل خالي من الخطية هذه الطبيعة الأولى عادية إنسان قد ظهر فيه وتجلى فيه الله زي كده ما بنقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد الله ظهر تجلى في الجسد ده كل ايماننا في المسيح يبقى طبيعه من طبيعتين طبيعه جسديه وطبيعه الهيه الطبيعه الالهيه ظهرت في هذا الجسد تقول لي ده كلام برضو كفر هو ربنا بيظهر في حاجات مادية معقول الكلام ده ايوه معقول طب وهل الاسلام والقرآن يشهد لذلك آه بالتأكيد افتح معايا قرآنك لو موجود وياك على سورة الأعراف وتسمع الآية اللي بتقول وتجلى ربك للجبل في القرآن في سورة الأعراف وتجلى ربك للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا فيبقى إذا الله تجلى في جبل والجبل ده مكون من إيه؟ من حجر تجلى للجبل وشافوا موسى فخر صعقا طيب وحتى تاني في سورة القصص حديث موسى وأيضا هو في سورة طه وأيضا في سورة النمل ثلاث صور قرآنية مكتوب فيهم حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر منها أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة حتة محددة ايه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وفي سورة طه لا إله إلا أنا وفي سورة النمل بورك من في النار ومن حولها ويقول المفسرون أن كلام الله تجلى لموسى في الشجرة أو تكلم الله من الشجرة إلى موسى إذا الله تجلى وظهر كما في الجبل هكذا في الشجر ظهر لموسى يعني الله بشهادة القرآن بيظهر في حاجات مادية وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله مش كده؟ طب بلاش جبريل حسب ما بيؤمن الإسلام يعني جبريل كان بيظهر لمحمد في صورة ايه دحية الكلب ولما راح على رأي القرآن يبشر مريم العذراء فتمثل لها بشرا سوية تمثل لها يعني ايه ظهر لها بشرا سوية طب الملاك يقدر يتمثل بشر وخالق الملاك ما يقدرش يتمثل بشر برضه إذا إمكانية أن الله يظهر في شيء مادي ممكن ظهر في حجر اللي هو الجبل وظهر في شجر لموسى النبي وظهر أيضا في صورة إنسان الروحاني ظهر في صورة بشر وهذا لا يستلزم الكفر وأن لا إله إلا الله لقد ظهور ظهور وتعالوا بينا لكلام بعض الفقهاء المسلمين وانا عشان الوقت بختصر فشهادة علماء المسلمين شهادة الدكتور الشقنقيري أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة باريس وأستاذ الشريعة الإسلامية في كلية حقوق جامعة عين شمس بالقاهرة قال نعرف أن القرآن يقول عن يسوع أنه كلمة الله وروحه صح؟ سورة النساء آية 171 وترجمة هذه التسمية لا تنال المسيحي بأية صعوبة ليه؟ لأنه بيؤمن بيها ومن ثم كان الاعتراض على المسلمين ليه؟ ليه يا شيخ شقنقيري؟ يقول لك لاضطرارهم إلى الاعتراف بإلوهية المسيح ازاي بقى دي طب تركبها ازاي يا شيخ شخنقيري استنى عليه بيكمل الكلام ده على فكره الكلام ده قاله وما نشر في جريده الاهرام بتاريخ 26 5 سنه 1985 لانه مترجم عن المجله التاريخيه للقانون الفرنسي والاجنبي في شهر يونيو 1981 واللي قام بالترجمه من الفرنساوي الى العربي هو الدكتور محمد بدر استاذ تاريخ القانون في كليه حقوق جامعه عين شمس. طبعا ترجمه علشان خاطر يطعن في هذا الكلام عشان خاطر يفصلوا الراجل ده من الجامعه لكن اللي يقول كلمه الحق يبدا وبعدين بقى بقى ما احناش عايزين نسمع الحق ام نرفضه يعني ايه يا شيخ شقنقيري ان الاعتراض على المسلمين لاضطرارهم الى الاعتراف بالوهيه المسيح ازاي ازاي يقول لك ما المسيح سؤال ما المسيح يجيب المسلم إنه كلمة الله وروح الله صح لأن في حديث قدسي وحديث الشفاعة يقول المسيح كلمة الله وروحه صح طبعا ايه رأي يعني انت عايز تقول ايه يا شيخ شخنقير يقول لك ولكن هذه الكلمة كلمة الله وهذا الروح اللي هو روح الله هل هو مخلوق أم غير مخلوق الروح والكلمة مخلوق ولا مش مخلوق اه ده سؤال منطقي حلو قوي ايه رأيك وعلى فكرة هو ده نفس السؤال اللي أثاروه أهل الرأي وعلم الكلام في الإسلام لما بيقولوا القرآن كلام الله فأثاروا قضية طيب كلام الله ده مخلوق ولا مش مخلوق وانقسموا البعض قالوا مخلوق قالوا لا ازاي يكون كلام الله مخلوق يعني ربنا قبل كلامه ما كانش بيعرف يتكلم طب التانيين قالوا ايه لا لا لا يبقى كلام مخلوق يبقى كلام غير مخلوق قالوا الله الله الله الله طب احنا هنعمل زي النصارى اللي قالوا ان المسيح وكلمه الله مش مخلوق واخد بالك هي واقعه حيث بيص حيث بيص هي العمليه كده فالشيخ الشقنقيري بيقول ايه كلمه الله وروح الله مخلوق ام غير مخلوق اذا كان روح الله غير مخلوق فلا اشكال إذا كان روح الله غير مخلوق مش مخلوق فلا إشكال إذا فالمسيح لأنه كلمة الله يبقى هو الله فالمسيح إذا هو الله لأن غير المخلوق هو الله يا السلام وإذا كان روح الله مخلوقا ده هو برضه بيكمل كلامه إذا كان روح الله مخلوقا فيكون روح الله وكلمة الله مخلوقين طب وماله ما انت ماشي في المنطق ماشي صح قال لك اذا فان الله كان قبل خلق الخلق بغير كلمه وبغير روح وذلك غير متصور على الاطلاق شا... شايف المنطق شايف المنطق السلس المسيح كلمه الله وروحه طب مخلوق ولا مش مخلوق كلمه الله مخلوق ولا مش مخلوق وروحه مخلوق يبقى ربنا كان من غير روح في يوم من الايام مش مخلوق خلاص يبقى المسيح هو الله لان الله وحده غير مخلوق بس عشان خاطر يعني ايه افسر للمسلم احسن بعدين زي ما انا عمال بشد في شعره دلوقتي والحقوني خلقه او يمكن بيكسر الكمبيوتر بتاعه لا استنى احنا بنقول الجسد ده عادي مخلوق مش مشكله جسد المسيح مخلوق لكن احنا بنتكلم على الروح اللي جوه المسيح روح وكلمه الله اللي تجسد في المسيح فالروح والكلمه مش مخلوق لأن ده روح الله وكلمة الله غير مخلوق أما الجسد فهو مولود من العذراء مريم وديت من الناحية الجسدية ما فيهاش أبدا أي مشكلة بالنسبة لي. طيب إزاي بقى المسيح يبقى ابن الله ده معقول ابن الله كلام ليس لازم معناه ليس حرفيا أن الله اتجوز وخلف زي ما بيقول بدعة المريميين لكن الولادة الجوهرية الروحية زي بنت شفى بنات الافكار النار النور بيولد من النار تفرك الايدين تتولد حراره الله ايدي دي اتجوزت دي وخلفت حراره انا ما شفتهاش حامل في يوم من الايام بمنتهى الصراحه ابدا لكن تولد الحراره تولدت حراره تعبير لخروج الحراره من الشيء الله نور ونار ولادة نور من نار حاجة تانية عايز أقولها وأقولها للكل النبي محمد نبي الإسلام يعني سامحوني بقول النبي يعني لكن أهو زي ما هم عارفينه يعني عشان يفتكروا محمد عبد الله يعني محمد السادات قال في سورة الزمر زمر آية أربعة لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء حلو ده القرآن نفسه بيقول كده لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ما هو ده المسيح ايه الصعوبة اختار ولدا ومما يخلق كما يشاء طيب ده زود على كده في سورة الزخرف قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد اختاره واصطفاه فهو أول العابدين يكونش محمد كان بيعبد المسيح من ورانا لأنه بيقول لك قل إن كان للرحمن ولد طب ما هو كان ليه ولد مش, مش ولد بالناحية الجنسية ولا الجسدية ولا التناسلية لكن افرك ايديك كده يا اخ مسلم في بعض عشان تتولد الحرارة فتقدر تتذكر أن هناك ولادة ليست تناسلية ولا جسدية لكنها ولادة روحية يبقى ده رؤية الكتاب المقدس عن شخص المسيح رؤية القرآن والإسلام عن شخص المسيح نأتي إلى نقطة مهمة بقى الهرطقات اللي ظهرت ما هو كل واحد بيعمل فتك يقعد يفسر الكلام على مزاجه فبتظهر فرطقات هرطقات وبدع أي تعاليم غريبة فظهر نوعين من الهرطقات في المسيحية وشجبتهم المسيحية وحرمت تعاليمهم من ناحية جسد المسيح ناس قالوا ان المسيح ده انسان فقط جسد انسان عادي وده بدعة اريوس الهرطوقي بدعة اريوس الهرطوقي ان المسيح جسد انسان فقط مش اله ولعل هذا هو الفكر الاسلامي لان الاريوسيه زحفت الى الفكر محمد عن طريق بحيره الراهب وعن طريق القس ورقه بن نوفل ودول كلهم كانوا تابعين للهرطقات بشهاده التاريخ الاسلامي. وفي بدعه تانية ظهرت قالت لا مين قال كده؟ المسيح مش انسان ابدا ده المسيح ده هو الله وتتقرب الفكره زي مثلا جبريل لما تمثل لها بشرا سويه فيقول لك ما كانش بشر يعني ليه لحم ودم لا كان روح بس متمثل في فقالوا لك المسيح كده كان روح متمثل في شكل في شكل انسان لكن مش انسان غلط وايضا بدعه خاطئه لا تقبلها المسيحيه ايماننا ان المسيح انسان ظهر فيها الله تجسد فيه كلمه الله وروح الله عظيما هو سر التقوى الله ظهر في الجسد طب ايه موقف الاسلام من هذه البدع اللي هربت وراحت الى الجزيره العربيه امن محمد بفكر اريوس عن طريق بحيره الراهب وده موجود في السيره العربيه ومعروف في التفاسير كلها وامن بكلام وعقيدة القس ورقة بن نوفل اللي كان بيتعلم على ايديه طول ما كان زوج لخديجة لمدة عشرين سنة وهو يتعلم على يدي ورقة بن نوفل ويلقنه بشهادة السيرة النبوية أيضا فيبقى محمد اقتنع بفكر أريوس الذي يجرد المسيح من لاهوته فكرة اللاهوت الحل فيه وبالرغم من كده كانت بتفلت منه حاجات يتكلم فيها عن لاهوت المسيح انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروحه منه هيفلت فين ويروح فين ما هي لازم الحقيقه تظهر شبك فاذا محمد خد الجنب بتاع ان المسيح انسان بس مش اله وعشان كده ابتدى يقول آه ان كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم بينفي هذه البدعه اللي احنا نفناها ان المسيح الله فقط لا احنا بنقول المسيح اله ظهر في انسان فعندنا اوطاخي اللي قال المسيح هو اله فقط احنا شجبناه وحرمنا البدعه بتاعته فجه محمد يحرمها هي نفسها طب ما احنا حرمناها من قبل كده ومن هنا نستطيع ان نلخص اللي احنا قلناه المسيح انسان طاهر ظهر فيه الله تجسد فيه كلمه الله وروح الله بشهاده الكتاب المقدس وشهاده القران وشهاده علماء الاسلام الهرطقات اللي ظهرت ناس بيقولوا المسيح انسان فقط اريوس وناس بيقولوا ان المسيح اله فقط اوطاخي والكنيسه حاربت البدعتين وجاء الإسلام الذي اقتنع بأن المسيح إنسان فقط كبدعة أريوس ومن هنا نحن نتكلم عن الإسلام لأننا ندين أريوس في الإسلام ندين أريوس الذي آمن به محمد الكنيسة قامت ضد أريوس وحرمته وشجبته وإحنا من جديد بنقوم ضد بدعة أريوس التي ظهرت تحت اسم جديد وفي عباءة جديدة اسمها عباية الإسلام لكنه فكرة أريوس عشان كده في ناس مسيحيين كتير يقولوا لنا يا ابونا هتقوم علينا الناس واحنا مالنا ومال الاسلام وبتاع يا ابني طيب ولو اريوس ظهر جديد تحاربوا الكنيسه ولا ما تحاربوش؟ تحاربوا طب اريوس في عباءه الاسلام نحاربه ولا ما نحاربوش؟ نحاربه مفيش غير كده احنا بنحارب الايمان لان يشيلوا من القران الايات اللي بتجرد المسيح من الوهيته واحنا مالناش دخل بالاسلام نهائي يشيلوها يشيلوا الايات اللي بتحض على قتل المسيحيين الايات اللي بتجرد المسيح من اللاهوت يشيلوها من القران يلغوها واحنا ما لناش حاجه عندهم في الاسلام ان شاء الله يعيشوا زي ما هم عايزين ويعملوا حكومات زي ما هي عايزه عملنا لكن احنا بنتكلم بس على المسيح بتاعنا اللي احنا عارفينه وبنلوم القران واتباعه والمؤمنين به على هذه السفاهات التي بيوجهونها الى المسيح ويجردونه من لاهوته احنا بندافع عن الايمان بتاعنا ملناش دخل بالاسلام يعيش زي ما هو عايز بس يطلع من قلبه يشيل من القران الايات اللي ضد المسيح وضد المسيحيين واحنا ملناش لا عزا بيه يعيشوا زي ما هم عايزين يبقى ديت حط دي قدام دي ما تقعدش تتكلم وتقول ابونا بيقول كده وبيهاجم الاسلام روحوا شوفوا الكلام شيلوا الهجوم بتاعكم واحنا ملناش دخل بيكم آه هذا ملخص سريع للقضيه و... أوجزها في هذا القدر من الوقت لضيق المجال الرب يبارك حياتك وتسابونا وكما أرسل الشيطان أريوس مرة أخرى يرسل الله أثناسيوس ليحمي الإيمان مرة أخرى بس مش أنا آه رب يبارك حياتك وتسابونا مش أنا آه أدمن الرب يبارك حياتك اتفضلي آه وابتدي الأسئلة من الأعزاء الموجودين في غرفة البالتو
شكرا جزيلا
الصوت بيقطع يا وشكرا يا جماعة بونا على موضوع المسيح آه، كويس جدا.
ابن الله وزي ما فرحة كانت بتقول آه، انه آه، عدم مدافعة المسيحيين عن ايمانهم كان بالنسبة لها دليل على ان آه، ال- اللي القرآن بيقوله صح فاحنا لازم ندافع عن ايماننا آه، استاذ يوسف الحق اتفضل معاك المايك
فشكرا سلام المسيح سلام المسيح يا استاذ احمد سلام سلام المسيح سلام والنعم.
أستاذ أبونا.
سلام آه، عليكم.
بعد محاضرة جميلة عن المسيح ابن الله هناك سؤال هام في هذا الموضوع لأن آه، خطب المسلمين بيحبوا دايما يعرفوا وده السؤال اللي بنتسأله دايما كيف يظهر الله غير المحدود في جسد بشري محدود أو في شيء مادي كيف نضع هذا الإله خالق الكون غير محدود في هذه الأشياء المادية سواء الجسد أو الشيء المادي شكرا ومعك مع حضرتك شكرا جزيلا آه، عزيزي الفاضل صوت الحق وده سؤال بيتردد كتير وعشان كده احنا بنجاوب عليه كتير الله غير المحدود كيف يظهر في انسان او ماده محدوده ازاي يظهر هذا الموضوع اجاب عنه القران في سوره النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري الزجاجة لم تحدد النور لأن النور لا يحد آه لمبات محيطة بنا من كل جانب بتنورنا لكن الإزازة ما تقدرش تحجب هذا النور كذلك أيضا الله يوجد في كل مكان ويخترق كل شيء دون أن يحد بشيء كيف يظهر في جسد مادي صح ظهر في جبل وظهر في شجر وليس بغريب ان يظهر في بشر مع العلم ان البشر ارقى من الشجر وارقى من الحجر لان الحجر نبات الحجر جماد والشجر نبات والإنسان إنسان عاقل شخص عاقل فإذا من باب أولى كتير إن هو يظهر في شيء آه، مادي وما فيش أبدا أي مشكلة شكرا جزيلا يا صوت الحق شكرا يا سابونا آه، السؤال الذي يليه أدمن ربي يبارك حياتك
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الاجابه اتفضلي لاف تي في 7 معاكي المايك
شكرا آه الحقيقة آه في سؤال جالنا دلوقتي السؤال بيقول آه مش انت بتقول ان المسيح هو ابن الله آه يبقى كده ده كفر شرك بالله ببساطة يعني كويس ده السؤال لكن انا طبعا آه، شكرا مش سؤالي انا ده سؤالي اللي باع في السؤال شكرا جزيلا آه، شكرا جزيلا وده سؤال برضو بيرد على خاطر احبائنا المسلمين بيحاولوا ان هم يفهموه وزي ما قلت وراح اقول دايما ونظل نقول ان كلمه ابن لا تفيد الولاده الجسديه فحسب معناها الحرفي الولاده الجسديه التناسليه لكن بتستخدم في اللغه استخدامات اخرى زي مثلا ابن الوطن ابن النيل ابن الباديه وهكذا وفي سورة البقرة أيضا مذكورة ابن ولا تفيد التناسل زي سورة البقرة آية 215 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل تنفق عليه بالخير الله طيب الوالدين عرفناهم والأقربين فهمناهم واليتامى كلنا نعرفهم والمساكين معروفين طب ابن السبيل ده يطلع مين السبيل يعني الطريق اه شفت بقى ابن السبيل ده يبقى السبيل الله يرحمه كان اتجوز الست سكه وخلفهم اسم الله عليه ابن السبيل هل القرآن يقصد كده يا جماعة مش ممكن طبعا ابن السبيل كلمة ولفظة تستخدم بمعناها البلاغي ويفسرها آه، المفسرون أنه الملازم للطريق ملازم للطريق ابن فجد بمعنى ملازم وبنت الشفا ملازم للخروج وابن النيل اللي من النيل وهكذا في كل هذه الأمور بنجد المعنى بتاع ابن تتجاوز المعنى الحرفي طب اسمعوا شوف الحكايه دي بص الحكايه دي حديث قدسي يقول الله بيقول الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي يا نهار اسود ده مش عيل واحد مش ابن واحد ده بقى عيال ده ذكاء ده ترى ربنا ده بيخلف من ورانا يا نهار ابيض على القضيه ازاي الكلام ده عيالي وده مش شرك بالله ربنا ليه عيال يا عمو لما تحب تفهمها عيالي ابنائي في الحديث ال- القدسي بتفهمها صح لكن لما تيجي عن المسيح ابن الله لا تربست بقى مش أ... لا لا خلاص ما تجيش الله. طب بقى طلع لي بقى اولاد ربنا الفقراء عيالي اولادي الذين اعولهم صح ودول الاولاد كنايه عن الاولاد اذا الموضوع يا احبائي موضوع قصور في الفهم مش بس قصور في الفهم لا دي عطرسه في الفهم مش عايز يفهم معترس مش عايز يفهم ليه لانه لو فهم هيصدم ولا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تصدمكم لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسئكم آه، كلمة ابن لا تفيد التناسل فقط ولكنها تفيد أيضا المعنى العام وهو الولادة الروحية الولادة الجوهرية آه، العلاقة اللصيقة بالله تفضل.
شكرا يا سابونا أدمن الرب يبارك حياتك المايك مع حضرتك السؤال التالي ويا ريت في عجالة كي ن- نأخذ أكبر قدر ممكن من الأسئلة اتفضلي
انقطاع في الصوت مع طب شك- التلتوك شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد آه، آه، اتفضل لايف تي في 13 معاك المايك
آه طيب شكرا آه، لايف تي في 9 وربي يبارك حياتك واهلا مجددا آه، استاذ احمد اهلا بيك والموضوع رائع جدا آه، قلت ابونا زكريا ربي يبارك حياتك يعيش آه هناك ايضا سؤال يتردد آه مع احبائنا آه ال- آه، المسلمين يعني يقولون آه ان لفظة ابن تشير بكل يقين الى وجود علاقة جسدية جنسية مع ان القرآن واضح يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فما رد آه، لبسك يعني شكرا المايك معك يا امين شكرا جزيلا آه، عزيزي الفاضل سرتين وانا مبسوط الاحباء المسلمين وكانهم لم يسمعوا شيئا وبيرسلوا هذه التساؤلات لكن العذر اللي يقبل ليهم انهم جايز يكونوا بالتساؤلات التساؤلات دي بعد- بعتنها يعني قبل شرح الموضوع وعموما ترديد آه، الاسئله شيء مفيد جدا آه، عشان خاطر توضيح المعنى والتركيز عليه آه، فالمعنى ان كلمه الولاده زي ما شرحنا كثيرا ونعود فنشرح لا تقتصر على العلاقه الجسديه التناسليه الجنسيه الا بقى في واحد بقى مخه مركب على الجنس كل ما تيجي كلمه ابن يشتعل يقول لك اه دي الحكايه كده لا ده يبقى مخه مركب شمال ومركز على الحكايه دي لكن المخ النظيف ما يفكرش بهذا الاسلوب اطلاقا فكلمه ابن وكلمه ولاده ممكن تكون في ولاده روحيه ولاده جوهريه آه، ولاده الحراره من الاحتكاك ولاده النور من النار عادي كلمة الذي لم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد برضه بيتكلم عن الولادة الجسدية الولادة التناسلية لكن لما يقول الفقراء عيالي يبقى في ايه ابن السبيل يبقى في ايه لازم تبقى جسديه يا ريت وبعدين القران بيركز قوي على آه، الحاجات الجسديه لان في ايه عندهم في سوره الانعام ايه 101 تقول ان كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبه التركيز كله على الجنس ان يتجوز ويخلف عيل لكن لابد ان يرتقي القارئ فوق مستف- مستوى الكاتب الى ان هناك ولاده غير جسديه وغير تناسليه. امين.
امين شكرا وتسابونا ادمن الرب بارك حياتك السؤال الذي يليه من فضلك
شكرا جزيلا يا احمد شكرا يا بونا
معلش التأخير شوية.
آه، اتفضل عندنا كويس جدا.
متهيألي آه، وقت قليل آه، هنقول يا دوبك سؤالين آه، اتفضلي لا
الو صوت آه، شكرا ليك يا Live TV 9 وانا جاني النهارده آه، سؤال برضه على الموضوع ده آه، وبيقول آه، هل خلت السماء من الله عندما كان على الارض حسب قولكم؟ وده سؤال بيتكرر كتير خالص يا ابونا مع اخواننا المسلمين فياريت قدسك آه، تقول رايك في السؤال ده آه، والرد عليه. اتفضل مايك معاك يعني.
امين. انا مبسوط ان كل اسئله الم... كل اسئله المسلمين بتيجي عشان خاطر نقدر نجاوب عليها. وعشان توضح الصوره قدامهم. هل خلت السماء من الله لما كان على زي احنا ما بنقول متجسدا في المسيح؟ بنرد عليهم بسؤال طيب ولما تجلى ربك للجبل هل خلت منه السماء لما كان متجلي للجبل لا ده موجود في كل مكان طيب ولما تجلى لموسى في الشجرة وتكلم منها هل خلت السماء من الله وهو في الشجرة سؤال طب وأكتر من كده في الحديث القدسي اللي بيقول ان الله في تلت الليل الاخير بينزل الى السماء الدنيا ففي نزوله الى السماء الدنيا خلت منه السماء العليا ولا حصل ايه طب ولما هو في السماء العليا او في السماء الدنيا هل خلت منه الارض ولا ايه الموضوع لا الله موجود في كل مكان ولا يحده مكان فلا يخلو منه مكان موجود على الأرض بس عملية ظهور ولكن موجود في كل مكان يرى ولا يرى لكن لما يظهر نفسه في حتة يبقى هنا بيبقى الظهور الإلهي الظهور الإلهي رغم أنه موجود في كل مكان اتفضل شكرا أتسابونا أدمن رب رحاتك شاكر لتفهمك لقصر الوقت يا ريت آخر سؤال في الحلقة
لايف تي في 9 اتفضلي المايك ايوه 4 4 اتفضل لو عندك سؤال
يا ريت أي حد يدينا السؤال عشان قصر الوقت
طيب آه، في الاستوديو يمكن يكون وصل لكم الأسئلة تقدروا تدوها ل- لأخونا أحمد آه، لو وصل لكم الأسئلة على ال site ولا حاجة أو بفاكس في أي سؤال يا حبيبي وصلك؟
آه، أيوة قدس أبونا أي آه، لا يجوز أن تضرب الأمثال عن الله فالله لا يشبه بشيء والتشبيه في هذه الآية ليس عن الله بل عن نوره ما قول قدسك في ذلك اه حلو خالص جميل طيب ال- الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري الله نور السماوات والارض مثل نوره فبيقولوا ان ده مثل للنور مش مثل لله اما امر عجيب بصريح العباره لما بيقول لك الله نور لما يبقى مثل هذه النور يعني مثل الله مثل الله ولا الناس ما بتفهمش عربي هنفهمها عربي الله نور ومثل النور بتاعه كمشكاة فيها مصباح يبقى اذا ده الله هو اللي بيشبه كده وعلاوه على ذلك احسن يظن الناس ان انا بتكلم من عندي لكن ده تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الله يوسف علي وصفحة 876 اهو 876 بتاع الشيخ يوسف علي بيقول ايه 876 في التفسير اه بيقول ان النور الذي في الطبيعه ما هو الا انعكاس النور الحقيقي وهذا النور الحقيقي هو الله ونحن لا نستطيع ان نفكر في الله الا من خلال التعبيرات التي ندركها بحواسنا ده الادراك بنفس الحواس اذا مثل نوره يبقى هو بالظبط ما تشبهش به ليه وصحيح البخاري بيوضح هذا الكلام آه، بمعنى واضح ان الله ممكن ان هو يكون موجود في حته وفي نفس الوقت موجود في مكان تاني لما بيقول ان بينزل الى السماء الدنيا في ثلث الليل. شكرا جزيلا على اسئلتكم واتفضل معك المايك عزيزي.
شكرا يا أتسابونا شكرا لمشاركات الإخوة والأخوات من البالتوك آه، ربي يبارك حياتكم آه، ودلوقتي آه، جناب الأم زكريا بطرس آه، هيشارك معانا آه، في لمحة من محبة الله من الكتاب المقدس اتفضل
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل واحنا بنتامل تامل بسيط جدا من رسائل من سفر حسقيال النبي واصحاح 16 آه، بيقول حاجه جميله قوي حسقيال النبي بيقول اما ميلادك تشبيه برضو كبير وجميل اما ميلادك ايتها النفس البشريه يوم ولدت فقد طرحت على وق- وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك الناس مش قبلنها مين يا ترى اللي بيتولد ويترمى على وش الأرض بكراهة نفسه غير اللقيطة بنت زنا فبيرموها بيتخلصوا منها طب واحنا كنا كده اه بالخطية حبل بي وبالأثم ولدتني أمي مولودين بخطية آدم الأصلية اللي احنا ولدنا بيها يقول فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب الله بيمر بينا في زمن الخلاص زمن الفداء زمن المحبة طول ما انت موجود على الأرض هذا هو زمن حبك الله بيحبك يقول فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك يعني بيغطينا بيستر علينا عشان ما نتفضحش وده اللي حصل مع المرأة التي أمسكت في ذات الزنا جم الناس اللي بيدينوها وحبوا يرجموها فالسيد المسيح قال لهم من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ولا واحد كل واحد تذكر خطاياه ورمى الحجر اللي في ايده مشى فنظرت للمسيح المسيح قال لها أما دانك أحد يا امرأة قالت له لا قال لها وأنا لا أدينك اذهبي ولا تخطئي الله مستعد ان هو يسامحك بمحبته الكبيرة الله مستعد ان يغفر خطاياك بمحبته الكبيرة ينسى كل الماضي يلقيها في بحر من النسيان ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك ودخلت معك في عهد فصرت لي غسلتك بالماء للتنظف ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة فجملت جدا جدا وصرحت لمملكة لأنه قد صار جمالك كاملا ببهائي الذي وضعته عليك شوف حب ربنا قد من لقيطة إلى ملكة الله بيدعوك يا عزيزي رغم الخطايا الكبيرة اللي انت عملتها ويدعوك يا أختي رغم الخطايا الشنيعة التي فعلتها مستعد ان هو يغسلك ويسترك ويكفر عن خطاياك ويبارك حياتك فتصيري جميلة جدا جدا بالنعمة أمين شكرا جناب القمص بالنيابة عن جميع المشاهدين وأعزائي في غرفة البالتوك وبالأصالة عن نفسي أشكر جناب القمص زكريا بطرس الرب يبارك حياتك عزيزي المشاهد مكتوب أيها الإخوة إن مسارة قلبي وطلبتي إلى الله من أجلهم هي للخلاص لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله وليس حسب المعرفة لأنهم كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله إذا أردت أن تخضع لبر الله وأن تعرف أطلب الكتاب المقدس من عنوان المراسلة الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل وراسلنا بأرائك في العنوان البريد الإلكتروني الذي يظهر بعد قليل والرب معكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من حوار الحق سلام ونعم
شكرا جزيلا